بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد واحده كمان لكن المره دي هناخد لكن من العهد الجديد من رومية 8 ورومية 8 دي اصلها يعني كانوا زمان يقولوا لنا ده حفظ الاصحاح ده بالذات من كتر ما كان الاباء حاسين بجمال الاصحاح ده بالذات رومية 8 ده ملخص عمل المسيح في خلاص البشرية هي رسالة روميا كلها بتحكي لنا عمل المسيح ليه المسيح جه وازاي فدانا والناموس كان عاجز انه يخلصنا والمسيح عمل اللي ما قدرش الناموس يعمله وشكل الحياة الجديدة بقى بالمسيح ففي الآخر بقى بيقولوا دي بقى السيمفونية اللي كتبها بولس بيسموها كده ساعات قال بقى التسبيحة المشهورة بتاعته من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا هي لكن هي هي دي بقى اللي فات كله يخض ها شدة ضيق اضطهاد جوع خطر عري سيف موت يعني كلام كلام كله صعب لكن أول ما تلاقي لكن تشم نفسك وتعرف في خبر حلو لكننا في هذه جميعها أيا كان الضيق ده أو الألم بكل أشكاله يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا لكن المرة دي هتدخلنا في أصعب سؤال بيقابل الإنسان في حياته هو لماذا يسمح الله المحب بالألم لأولاده أصعب سؤال مفيش حد فينا هيعيش ويموت ما يفكرش في الحتة دي ليه ليه ربنا اللي قاعدين نقول بيحبنا قوي وطيب قوي ورحيم قوي يسيب الدنيا تخبط كده وترزع ويجي ضيق ويجي شدة ويجي موت ويجي سيف ويجي خطر هنشبهها ببازل كده عارفين البازل بتاع العيال اللي هو اللي الصورة المقطعة اللي كل شوية تحط جزء لغاية ما الصورة تكتمل هنحاول نعمل كده نلعب اللعبة دي كل فكرة هتحط لنا قطعة في البازل لغاية ما تكتمل الأفكار الأول شوفوا في هذه جميعها شكلها صعب ازاي اضطهاد ضيق شدة سيف خطر عري جوع حط جنبها زي ما انت عاوز بقى مشاكل شغل فشل أمراض فقر أحزان بأشكالها وألوانها وحدة شديدة حط زي ما انت عاوز ما كل ده يدخل تحت العنوان الكبير في هذه جميعها كل أشكال الألام اللي بتعدي عليهم شوفوا البازل ده هيمشي معانا كالآتي أول نقطة تطلع لنستيقظ هنفهم ازاي الألم هو ال alarm المنبه اللي في حياتنا تاني نقطة أو تاني حتة في ال puzzle to direct us نغير الاتجاه يوجهنا اللي من غيره كنا هنمشي في سكة غلط تالت حتة في ال puzzle to shape us يعني هيشكلنا الألم ده هيعمل لنا شكل غير الشكل القديم النقطة الرابعة أو الحتة القطعة الرابعة في ال puzzle to unite us هيوحدنا ببعض وبربنا النقطة الخامسة والأخيرة مجهولة يعني إيه يعني هيفضل في آخر حتة الله أعلم يعني برضو أحيانا مع كل اللي بنقوله ده هيجي في حتة كده ونقول بس عشان نثق إن اللي بيعمله هو عارف بيعمل إيه حتى لو ما لقيتش إجابة عن السؤال الصعب ده فاحنا هنمشي في خمس افكار عشان نكمل البازل انما الحته الاخيره دي بالذات هنسيبها ايه للسما في السما هيقول لنا بقى ليه في الحتت اللي ما فهمناهاش دي هيشرحها لنا بقى ان نعمل كده فلاش باك ونعيد العمر كله فيقول لك انت هنا مثلا سقطت في الامتحان مع انك كنت مذاكر اقول لك بقى ويحكي هنا مش عارف حصلت حادثه وانت ما كنتش متوقع احكي لك انما اذا ما لقيتهاش في الاربعه اللي فاتوا هتلاقيها مستنياك في السماء في الخمسه اول حاجه تشغلنا اول قطعه في الحل في هذه جميعها نستيقظ يعني اي خبطه من الدنيا مقصود بيها ايه تصحى انت نايم لازم تفهمها كده الخبطه دي ايا كان مصدرها وشكلها ونوعها اساسا عشان تصحى لانه في خطايا بتبقى محبوبه ويبقى الواحد مش شايفها بتبقى نايمه جوه الواحد ومنيماه عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها تصوروا حتة غريبة جدا أن ربنا نبه قايين للجريمة اللي هيعملها قبل ما يعملها قايين زعل واتغاظ ازاي ربنا قبل ذبيحة هابيل قال له إن أحسنت أفلا رفح وأنت فاكرني أنا يعني بميز هابيل عليك انا مستني تقدم حاجه حلوه هرفعك زيه هخليك زيه واحسن كمان بس وريني هتعمل ايه بس حاسب يا قايين جواك حاجه وحشه جواك حيوان رابط في قلبك جواك خطيه نايم عليها في بغضة دخلت في كراهية في حقد في غيرة حاسب حاسب مرضاش حاسب وكانت أول جريمة في التاريخ وأول مصيبة في حياة آدم وحواء واحد من ولديه يقتله التاني لأنه لم يستيقظ في يوحنا خمسة في قصة الراجل اللي المسيح له المجد شفاه مريض بتحاسدة 38 سنة مرض ويمكن كل الناس بتقول ليه ليه الراجل ده في الذل ده 38 سنة مشلول لدرجة بقى مش بس الشلل والمرض ليس لي إنسان بقت الهم همين الوحدة الفظيعة والقهر والذل بتاع المرض والحسرة إن كل الناس بتلحق تنط في المية وأنا مش لاحق وأتاري القصة إيه الألم ده كله عشان تصحى عشان كده قال له ها صحيت لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر يبقى الوجع أو في هذه جميعها المسيح له المجد عاوز يصحيك من خطية يشاور لك على حاجة غلط ينبهك وانت مش راضي تتنبه كان في راجل ملحد مشهور في القرن العشرين مات قريب اسمه C.S. Lewis له كتب رائعة الحقيقة لأنه كان ملحد وبقى مسيحي الراجل ده كويس فعلا وكتاباته قريبة جدا للفكر الأرثوذكسي قال كلمة جميلة قوي قال إيه ربنا يهمس يهمس يعني في ودنا في أفراحنا يديك حاجات حلوة قوي عشان يقول لك أنا بحبك ويتكلم في ضمائرنا صوته أعلى شوية جوه ضميرك إنما يصرخ في أوجعنا فاهمين الكلمة؟ يعني ربنا بيوشوشك في كل هدية بيديها لك في كل نفس بتاخده بيقول لك بلاش ارجع يبقى صوته واطي تبقى انت مطنش طبعا صوته يعلى في ضميرك ينقح على قلبك برضه ايه طناش يقوم يعمل ايه بقى يطلع العصايه ويخبط خبطه ويوجعك ليه لانه بيحبك فهو كل ده صوت ربنا لكن يقول لك shouts in our pains يعني في الوجع بتاعنا بيبقى صوته عالي فبتسمع الصوت اللي انت مطنشه من بدري لا ضميرك راضي يسمعه ولا الايام والعطايا والمكافئات اللي في الدنيا راضيه تفهمه لك مضطر ربنا يعلي الصوت فلما يعلي ال volume انت بتتوجع معلش بس اسمع عشان كده بيسميها يقول ال sufferings are the megaphones فاهمين يعني ايه الاوجاع هي الميكروفونات الميكروفونات العالية بتاعت ربنا اللي بيها بيقول يا ناس بحبكم حاسبوا من جهنم أنا شايفكم ماشيين غلط فكل ده عشان نصح في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا أول نقطة لنستيقظ زي إيه زي واحد شايف واحد ماشي بسرعة وفي الآخر هيقع في حفرة فظيعة هيموت هيحصل له مصيبة لو قال كده حاسب حاسب ده ايه ده لازم يصرخ له حاسب فاهمين ازاي ربنا بيعمل كده كل الاوجاع اللي بتيجي في حياتنا هي بالظبط كده حاسب ارجع بس بصوت عالي الصوت العالي بيهزك بيوجعك معلش بس لحسن تقع ما تطلعش يمكن الصوت العالي ده المرض يمكن الحادثة يمكن الوفاة يمكن السجن يمكن الخسارة ربنا مدينا نعمة احنا كهنة ماري مرقص بنخدم شوية في السجون صدقوني أكتر من سجين قال التعبير ده أنا لا يمكن كنت هعرف ربنا إلا في المكان ده ما كنتش عمري هصحى من اللي أنا فيه غير لما دخلت السجن ده باعترافهم باعترافهم كده يقول لك أنا كنت بايع خالص واعترافات مذهلة زي بتاعت موسى الأسود قتل وزنا وحاجات بلا عدد كمان لكن توبة وتوبة جادة وتوبة قوية ليه صحي صحي وإيه بالسجن معلش وماله في هذه جميعها مش بس بنصحى بنصحى وتتغير نظرتنا للدنيا الواحد قبل الوجع ساعات تبقى الدنيا واكلة عينيه واكلة عقله تمام إنما لما بيصحى على الوجع ده على الألم على هذه جميعها بيشوف الدنيا بمنظور تاني خالص بيصحى بس يحس إن الدنيا اتغيرت صغرت في نظره مبقتش فارقة كان في الأول بإيديه وأسنانه ماسك فيه لكن لما بيصحى بيكتشف إنها ما تستاهلش لأن الخطية من البداية دخلت الفساد في العالم والفساد ده بياخد الناس ويدخل بيهم على جهنم انما في حاجة في الفساد ربنا سامح بيها لصالحنا ان مع الفساد في وجع في حزن في ضيق في ألم في مرض في مشاكل كل ده ما كانش موجود في جنة عدن قبل السقوط على فكرة يعني كل ألمنا وأوجعنا في هذه جميعها هي نتاج الخطية برضه لكن ربنا ساب النتائج دي ليه حتى بعد الفداء لأن النتائج دي هتغير المسار هتصحيك بدل ما تكمل مع الفساد لجهنم هتدخلك في سكة توبة عشان تدخل حياة أبدية هتغير المسار الآلام دي ياما ناس هتدخل السماء وهتبقى مديونة لألمها بعد ألام المسيح في دخولها السماء ملايين من البشر هيوصلوا السماء عن طريق ألمهم بعد ألم المسيح لدرجة واحد من القديسين تجاسر وقال مش فاكر اسمه يعني قال لا أظن أن هناك إنسان سيعبر إلى الملكوت بدون الألم الألم ده أصبح ضرورة وعشان كده المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب وراح بالطريق المؤدي للهلاك وكثير هم الذين يدخلون منه عشان كده في رومية 8 كان يقول ايه لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم شوفوا بقى الحتة دي بتاعتنا أن كل الخليقة تئن الآلام دي على الكل وتتمخض معا إلى الآن خطية عملت كده خلت كل البشر تعبانين كل واحد عنده ألامه بس الألام دي ليك مش عليك وليس هكذا فقط بل نحن أيضا حتى احنا طب احنا امنا ومسكنا في الصليب والالام وتعمدنا وخدنا الروح القدس ما كفايه الام بقى لا حتى نحن الذين لنا باكوره الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا مش هتخلص الالام دي غير على باب الملكوت لما نخلع هذا الجسد ندخل للفرح الابدي بدون الم كل ده يبقى الالم بيقول لنا اصحى اصحى دي يعني بيشاور على حاجة غلط بيشاور على مصيبة بيشاور على خطية محبوبة تخلي الواحد يفوق في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا حد فيكم عمره شكر على الألم يقولوا القديسين ان الشخص اللي عنده ايمان قوي بيشكر زي ما هيشكر الجراح اللي مسك السكينة او المشرط عشان يقطع في جسمه بس هو لو ما عملش كده هيموت فانت بعد ما الدكتور يعمل لك عملية ويا عيني تفضل متوجع بعد العملية اسبوع وكمان بتدفع فيزيتا بتقول له سلم ايدك طب اشمعنى ربنا اللي لما بيعمل عملية بتقول له ليه عملت كده هو في أشطر من ربنا كجراح ولا من غير فيزيتا كمان والألم محسوب لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون الألم هيشفينا من حاجات كتير أو من كل حاجة الحاجات المهمة إن الألم بيشفي فيها منها حب المال في ناس كانت المال بالنسبة لهم حياتهم ما كانش غير الألم اللي ممكن يطلعهم من التعلق بالفلوس في ناس الأنانية طبعهم ما كانش فيه غير الوجع الشديد اللي يطلع الأنانية دي منهم في ناس الشهوة حياتها ما كانش فيه غير ذل الوجع اللي يشفيهم من الشهوة في ناس الكبرياء حياتها الألم شافي الكراهية الألم شافي يجي سؤال هل معنى كده كل مرض سببه خطية يعني كده معناه عشان نستيقظ يبقى كل مرض أو كل ألم سببه خطية لا إنما شوفوا كل ألم دعوة للتوبة بينما مش كل ألم سببه خطية مباشرة عندنا قصتين في إنجيل يوحنا قصة واحد مولود أعمى كل الناس شايفة أنه خطية هي السبب والمسيح قال لا لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى لكن لتظهر أعمال الله فيه ما ربطش بين عجزه وبين خطيته ولا خطية أبوه وأمه قبلها على طول في قصة مريض بتحزده يبان إن في علاقة لأنه قال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر يا رب حيرتنا يعني هو الألم له علاقة مباشرة بالخطية ولا ملوش ساعات وساعات شوفوا هي الخطية الأولى والفساد اللي في الدنيا ورا كل الآلام لكن مش كل ما تحصل لك ضيقة معناها امبارح انت عملت مصيبة مش دايما كده لكن أي ضيقة تحصل لك معناها إيه؟ ارجع حاسب مش مهم تكون الخطية واضحة ومباشرة إنما النتيجة واحدة إن كل ألم في حياتنا هو دعوة للتوبة عشان كده الكلمة اللي أثرت في أغسطينوس ونقلته نقلة كبيرة بقى وكملت توبته يقولوا روميا 18 يقولوا هي دي آخر جزء أراه قبل ما يجري على القديس أمبروسيس يقول له عمدني أنا خلاص استويت سمع بولس بيقول إيه إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور كل ده كان مرتبط بالألم الألم هو اللي يخليك تصحى وتشوف النور اللي ما كنتش شايفه أفسس خمسة يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح يقولوا حتى في الطب الألم نعمة إن ساعات الألم يكون نعمة ليه في أورام حتى يسموها أورام خبيثة تفضل في الجسم بالثلاث أربع سنين وتنتشر وما تحسلهاش بأعراض ويوم ما تكتشفها يبقى تو ليت فتلاقي دكتور يقول لك ده ربنا ستر انك اتوجعت لولا الوجع ده ما كناش اكتشفنا الورم واخدين بالكم الفكرة كتير كده ممكن صداع عادي بس متعب مزعج بس يكشف لك عن حاجة كبيرة قوي وتشكر ربنا ان الصداع جالك لانه لو ما كانش جالك كان جالك انفجار في المخ من الضغط وانت مش دريان لكن الصداع اللي مش مش سايبك ده كشفت طلع في ضغط خدت دواء ضغط الحكايه اتلمت بنفس المعنى الألم بينجيك من حاجة أوحش مع إنه بيوجع جرس إنذار يبقى أول حتة في ال puzzle to alert us ال alarm المنبه جرس إنذار كل ما يحصل لك ضيقة اعرف إن في جرس بيرن بيرن بقى بيقول إيه أنت تفهم بقى بيقول حاجات كتير بيقول انت ماشي غلط بيقول في حاجة وحشة بيقول انت كسلان بيقول انت مش مركز بيقول الدنيا شغلات بيقول تاني حاجة to direct us الألم بيغير مسار الواحد بيحوده ساعات الواحد يكون ماشي وماشي بسرعة بس ماشي في سكة غلط بيجري بس بيجري في اتجاه ما يوصلش وبعدين يجي في مفترق طرق أو يلاقي حتة تسدد صدقوني الألم ساعات يسد عليك الطريق الغلط فيبقى نعمة من ربنا يسد عليك الطريق الغلط لسه حد كان بيحكي يعني انه اترفد من شغله وبعدين قال ما معناه بصراحة ابونا انا اصلي كنت ناوي اقع في حاجة وحشة قوي في الشغلانة دي فجت من ربنا يعني هو انا اترفدت قبل ما اقع في الزنا بايام في ظروف الشغل ده رحمة من ربنا ربنا خبطه خبطة صحيح بس هو فهمها على طول لأنه وجهه في اتجاه تاني فوقه فتغيير الاتجاه ده to divert to change to ساعات يسموه enlighten يعني بينورك بيقول لك السكه دي ضلمه في سكه فيها نور انت ايه اللي مشيك كده كل ده بيعمله الالم في هذه جميعها شده ضيق جوع اضطهاد سيف الحكايه ابتدت بخلق حلو ما فيهوش الم الخطيه دخلت السقوط الفساد الوجع الموت الحزن الضلمه انما جه المسيح لو المجد ينور الدنيا كلها ويغير الاتجاه التاني يعكسه بس عشان يعكس الاتجاه ويرجعنا تاني لحلاوة الخلق كان محتاج ايه صليب كان لازم فيها صليب يعني ايه يبقى القاعدة كده عشان ترجع تاني للفردوس عشان تظبط المسار تاني لازم فيها صليب هو قال لنا كده علمنا كده فهمنا كده من غير صليب مفيش سماء الصليب ده بقى اشكر ربنا انه جهلك من غير ما تختاره لان انت ما كنتش عاوز تختاره قاعد عارض عليك صلبان اشكال والوان وتقول له لا مش عاوز مش عاوز مش عاوز طب خد بقى غصب عنك بس عشان توصل السما الالم بيعمل ايه بيبقى الواحد فينا محبوس في اناته اناته يعني الانا في ذاته مشغول جدا بذاته ودي حاجة صعبة فعلا إن الواحد يطلع بره نفسه. الوجع الشديد ساعات يخرجه بره نفسه فينشغل بالمسيح والمسيح يشغله بالناس إنما في كل الأحوال هو غير اتجاهه بعد ما كان بيفكر طول الوقت فأنا بيقولوا عليا إيه نفسي في إيه عاوز إيه راحتي فين عمل له تغيير موديفيكيشن كده بقى بيفكر المسيح عاوز ايه الناس محتاجة ايه مين تعبانة طبطب عليه نقلة كبيرة قوي النقلة دي دايفرجن ده كان محتاج وجع عشان يتحرر من الحبسة اللي هو فيها انه عايش جوه نفسه او بمعنى اخر ساعات الواحد يكون عايش للدنيا العالم الفلوس الشهوات عشان يتنقل ينشغل بالملكوت بالسنة دي نقلة صعبة لتغيير اتجاه محتاج معجزة المعجزة دي بيعملها الصليب بيعملها الوجع في واحد تقول أنا كان فلان ده مستحيل يتغير مستحيل كان أبعد واحد عن التوبة وسكة ربنا دلوقتي بيقول الملكوت والسماء منين يفكر في الحاجات دي إيه اللي غير له اتجاهه علقة سخنة معلش فداك لأن هي دي اللي هتفديك فعلا العلقة دي هتكمل آلام المسيح اللي دخلك السماء بيحصل تغيير اتجاه شكله ايه في هذه جميعها بيتنقل الواحد مما يقول الناس إلى ما يقول الكتاب يعني قبل الألم ممكن يبقى الواحد كل اللي شغله الناس بتقول ايه عاوز يقول زي الناس أو عاوز يتأثر بكلام الناس أو عاوز يراعي كلام الناس إنما بعد بقى ما يدخل في تجارب شديدة يبقى كل اللي شغله ايه الانجيل بيقول ايه ربنا عاوز ايه بتتنقل مما ما يفعله الاخرون الى ماذا فعل القديسون يعني الانسان العادي عايز زي ما الناس عايشه بيقلد مع الموضه انما الانسان الروحاني ودي نقله كبيره كل تفكيره اللي قبل عملوا ايه القديسين اللي وصلوا السما عاشوا ازاي ده تغيير الاتجاه ساعات الألم يكون هو السبب بيغير اتجاهه من تفكيره ماذا أحتاج أنا إلى ماذا يحتاج الآخرون أو ما يناسب الناس مش راحتي راحته بيتغير مما أشتهيه إلى ما يريد الله التعبير الجميل بتاع ربنا يسأله المجد لتكن لا إرادتي بل إرادتك كان قبلها إيه حد فاكر حد فاكر الآية اللي قبلها الكأس ها فاكرينها إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس في ألم لكن الألم ده بيخليك تغير اتجاهك مما أنت عاوز إيه للمسيح عاوز إيه لكن قبل الألم ده ممكن تفضل عايش عمرك كله بتقول أنا عاوز إيه وفي الآخر تلاقي نفسك دخلت جهنم وخسرت كل حاجة المتعة اليوم الآن دي حياة كل الناس الألم بينقلك نقلة كبيرة إلى السعادة ليس الآن ولا ولا اليوم السعادة الأبدية نقلة كبيرة أوي نحط شوية آيات عشان تورينا حكاية تغيير الاتجاه دي في رومية 8 برضه يقول إيه فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا آلام الزمان نقلتك تفكر في المجد العتيد خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ضيقة وقتية خفيفة لكن نقلتك إلى تفكير في السماء ثقل مجد أبدي يقول لعل أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع خلي بالك بولس كان طالع لفوق بس طالع لفوق غلط طالع لفوق والشيطان مرقد له هيسيبه ينزل على رقبته تتكسر طالع لفوق كبرياء مش قداسة فاهمين الارتفاع هنا مقصود لألا ارتفع يعني اتنفخ يعني فقام ربنا الشيطان طبعا مرقد لبولس ومتغاظ منه بقى له سنين وربنا حايشه فقام الشيطان بقى بيقول له ها قول طب اعمل اللي انت عاوزه سابوا عليه سابوا عليه ليه في اللحظة دي لأنه خاف عليه فاداله بالقلم نزله واخدين بالكم بس هي دي اللي أنقذته لأنه كان لو ارتفع في اتجاه الكبرياء كان ضاع هو كان فاهم كده فقال ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع غير الاتجاه نزل بقى متواضع جدا عشان كده في الموقف ده يقول ايه تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل انا عرفت ان انا ضعيف جدا وانت اللي بتعمل كل الشغل بس كده حلو قوي اتغير اتجاهه مظبوط آه تغيير الاتجاه اللي في السماء يقول عليهم هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه دول ما كانش اتجاههم الدنيا دول اتغير اتجاههم بقوا يفكروا في السماء فعبرانيين عشرة مثلا يقول لأنكم رثيتم لقيودي وقبلتم سلب أموالكم بفرح ربنا لقى ناس يمكن ماسكة في الدنيا والفلوس شوية فخلى اليهود إيه يسرقوا فلوسهم عشان هم مسيحيين لكن هم فهموا أنه يلا كويس إنها جت من ربنا خد اللي ورانا واللي قدامنا عشان ما يبقى لناش غير السماء سهل علينا المأمورية كنا متشعبطين في القرشينات اللي عندنا أهم راحوا الحمد لله ما فضلش غير السماء فسهل عليهم المأمورين فبطرس الأولى يقول إن كان يجب أن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أسمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح لو اتدققت في كل آية هتلاحظوا في تغيير اتجاه بالناس كانت عينيها في الدنيا اتنقلت عينيها على السماء بواسطة القلب البازل نمرة ثلاثة يبقى أول حتة في البازل كانت إيه؟ لنستيقظ الثانية كانت نغير الاتجاه ثلاثة عشان تشيب أس لنتشكل قضية الحياة المسيحية كلها إن إحنا نبقى شبه المسيح شغلانة الروح القدس اللي فينا كله إن إحنا يشكلنا على شبه المسيح ساعات نعصلك أو عادة بنعصلك زي الطينة في ايد الفخاري تلاقي ايده ناشفة كده ايه كل ما يجي يعملها تلاقيها تك... ت... اه تفرول منه كده مش ماشية مش نافعة يقوم ايه بقى يظبطها بقى ينشف عليها شوية عشان هو عاوز يعمل منها حاجة معينة مش راضي مش مرن في ايده انا وانت مش مش سهلين في ايدين ربنا فلازم يدوس جامد عشان يعمل المنظر اللي هو عاوز يعمله عاوز يعملك شبه المسيح أصل اللي واقفين على باب الملكوت ما بيدخلوش غير حد غير المسيح واللي شبهه سوري يعني كأنهم ما بيفكروش تجي له تقول له أنا دفعت كام مليون جنيه تبرعات ما أعرفكش أنا ما يا المسيح يا شبهه ما عندناش حد بيدخل هنا غير كده فملهاش حل تاني طب انت مش راضي تتشكل الوصية بتشكلك مش راضي تطيع الوصية القديسين بيعلموك مش راضي تمشي ورا القديسين توبة واعتراف مكسل ومطنش وم... ومكبر دماغك طب وبعدين لا هظبطك هشكلك ما كانش بالذوق يبقى بالعافية عشان تدخل السماء هنا بقى نحكي حكاية يعني مش هنقرا يعقوب دايما في ناس تتغاظ من شخصية يعقوب ليه يعني كذا مرة يقولوا ربنا صراحة ملوش حق يعقوب ده كان غشاش وكل الناس متعاطفة مع عيسو عيسو لأن يعقوب عليه ضحك عليه مرتين فاحنا عادة بنميل للشخص اللي اتظلم فنقول بقى ربنا يجي في صف يعقوب في الآخر وعيسو اللي اتظلم واتضحك عليه بطبق عدس ومرة تاني لبس لبس أخوه دخل لأبوه قال له أنا عيسو وبعد كده يطلع يعقوب كويس بالراحة بس بالراحة هو يعقوب ده بقى كويس بالعقل بالساهل يعقوب كان وحش احنا مش بنجامل في الحق يعقوب كل الفترة دي كان وحش ما كانش كويس ويعقوب مش هيدخل السماء غير لما يتظبط ربنا ما بيدخلش اي حد طب نعمل ايه ربنا بقى ايه سابه يلخبط في الاول واسم يعقوب يعني يتعقب على فكرة يعني اللي يلاقيه في ايد حد ياخده لازم ياخد اللي في ايدك يقوم ربنا يصنفره بالالام بداية من مساب بيت أبوه وابتدى يتوه في الصحراء وبعدين يروح عند لبان لبان يطلع عينيه عشرين سنة وبعدين يرجع يلاقي عيسو مستنيه عاوز يموته وبعدين ولاده يكبروا يموتوا يوسف أو هو يفتكر كده وبعدين يا عيني رحيل رحيل الغالية المحبوبة بتولد الابن التاني ليها يدوب تموت وهي بتولد يوسف المحبوب الغالي يموت هو كمان يعقوب يتعمي يا خبر ابيض مراته الغاليه وابنه الغالي وعينيه ولسه بيعمل ايه ربنا عمال يعصر فيه اصل ده يعقوب مش سهل عنيد وفي الاخر يجيب له مجاعه ويذله يتذل يعقوب ايه ده كله ده ويقول عدمت الاولاد تنزل شيبتي الى الهاويه لكن هو عمال يتغير على فكرة عمال يتظبط عمال يتظبط في الفترة اللي كلها آلام دي ما تلاقوش خطايا ما تلاقوش كذب ما تلاقوش غش من بتاع زمان ما تلاقوش كراهية كل ده راح كل ده اتكنس ده هو عمال يتجمل لدرجة أعجب ما في القصة في نهاية حياة يعقوب يقولوا له يوسف حي طبعا قلبه هيقف من الفرح لأنه ده بكى عليه عشرين سنة يسأل ربنا أنزل أشوف يوسف ولا لا ياه هي دي محتاجة سؤال ما بتحركش غير لما يقول لي خلاص اتعلمت الأدب اتذليت أنزل أشوفه ولا خ... ولا سيبه ميت قال له لا أنزل شوفه وطبعا كانت مقابلة تاريخية كان فقد عينيه بس طبعا حاسس بابنه ولما خده بقى يوسف لفرعون يوسف فرحان بابوه كأنه لقاء في السماء يوسف واخد يعقوب بيفتخر بيه هذا الكهل العجوز اللي اتذل ففرعون شاف واحد عجوز قوي افتكروا بقى نوح بقى آدم بتوع التسعميات فقال له كم هي سن حياتك قليلة وردية سن حياتي ولم تبلغ إلى سن حياة أبائي لا ما يغركش المنظر ده الذل دي مش سنين ولا حاجة ده أنا ما جبتش بتاع 120 سنة يعقوب تحول إلى إسرائيل عارفين إن هو خد الاسم خد الاسم التاريخي ده تحول من يعقوب الذي يتعقب الدنيا بيجري ورا الدنيا إلى إسرائيل اللي معناها حسب كلام الكتاب جاهدت مع الله والناس وقدرت قال له أنت كنت بتجري ورا الناس دلوقتي بتجري ورايا بس كده تمام هو غيره شكله ظبطه عشان كده احنا في الصلاة نقول ايه ابراهيم ها إبراهيم خلي- حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قديسك خلاص نسينا يعقوب بس دي ما كلفت كتير يعقوب كلفت كتير بس وماله في الآخر بقى يعقوب شبه المسيح شبه الشخص اللي صارعه حتى الفجر وقال له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني عشان نتشكل الألم بيعمل فينا كده عشان توصل انك في لحظة تقول لا أنا بل نعمة الله دي عاوزة شغل كتير عشان تت- تتكسر الأنا خالص دي عاوزة ضغط وإعلام عشان تقول ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص ما هو ده التشكيل أن المسيح اللي فيك يكبر ويبان وأنه ذاتك أنت فلان الفلاني يتهد ويصغر لأنه كده كده آخره تراب عشان تقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا هو ده التشكيل إن المسيح اللي فيك يبان في جسدك بولس بقى رجل الآلام كمان قال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا أنا ما بعرفش حد غير المسيح المصلوب التشكل ده يبان قوي في طقس الكنيسة بطريقة لطيفة قوي احنا بيسمونا أهل الحد لو تتعاملوا مع يهود او مسلمين وكده يعني مره كنت قاعد مع واحد مسلم قال لي شوف هما اليهود اشطر مننا اصل احنا بنكسر الجمعه وانتوا بتكسروا الحد هما ما بيكسروش السبت ده تفكيره يعني بس الدنيا كده عنده حد وسبت وجمعه احنا فعلا عندنا عقيده اسمها الحد احنا بتوع الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب يوم الحد انما ما فيش حد مش قبليه جمعه يعني ايه عشان توصل للحد لازم تعدي على الجمعة عشان تدوق فرح القيامة لازم تعدي على ألم الصليب عشان تقوم مع المسيح لازم تتصلب مع المسيح وإلا مفيش قيامة مع المسيح فمن غير ألم الجمعة مفيش فرح الحد واضحة الفكرة وماله لما ناخد ألم الجمعة في الأرض ما هو ده اليوم السادس ما احنا عايشين في السادس احنا لسه في السادس اليوم الثامن اللي هو الحد ده بتاع الأبدية فاحنا اليومين بتوع الذل وماله بس كل ما نتصلب في الجمعة كل ما هنفرح في الحد ده اللي قاله بولس مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا أو في فيليب يقول لأعرفه وقوة قيامته ده الهدف وشركة آلامه متشبها بموته بتبتدي بالألم وتنتهي بالفرح أم، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ما زلنا في نقطة يتشكل أو نتشكل بولس الرسول ده الوقت كان اتهد قوي وفي غلطيا كان تعبان لأنه في ضغوط نفسية من كل حتة غير في الميتات وفي الآلام وفي الأسهار وفي الأصوام فقال بصوا بقى يا جماعة فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابا سيبوني بقى في حالي لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع يعني إيه سمات هنا تترجم scars يعني جراحات يعني أنا جروح المسيح معلمة في جسمي في كل حتة فمحدش خلاص يتعبني أنا كده كده ماشي صح لأنه آلامه معلمة فيا فأنا خلاص لزقت في الصليب فأنا مش قلقان أنا كده كده داخل على الأيام وده اللي خلى يعقوب يقول بقى القطعة الجميلة بتاعته في التجارب والآلام اللي تخلينا فعلا نفهم ليه ربنا بيدينا تجارب ويبتديها بكلمة بتخلي الناس كلها تتخض كده احسبوها كل فرح عارفين ليه؟ عشان هتبقوا شبه المسيح الحاجة الصعبة اللي كانت محدش عارف يوصل لها لوحده لا اطمن بدل دخلت تتعصر في التجارب والضيقات انت قربت من شبه المسيح قربت من المصلوب كتير وابتدى يحكي بقى ازاي التجربة دي هتعلم الصبر وتجيب الإيمان وهتجيب حكمة وهتجيب تواضع وهتجيب وهتجيب بس بقيت فل في هذه جميعها يعظم انتصار هتلاقي في رومية خمسة معنى تاني بولس يقوله نفتخر في الضيقات يعني لما يجي لك ضيق تبقى تفرحان وتبقى مفتخر انت بقيت مميز انك صاحب تجارب رجل الام بقيت شبه المسيح يبقى انت داخل على السماء آخر جزء في البازل to alert us to direct us to shape us ها فد to unite us سوري أنا بقولها بالإنجلش لأن أنا غششها الحقيقة من حتة إنجلش لكن هي معناها إيه في الأول إحنا بنصحى بعدين بنغير اتجاهنا بعدين بنتشكل بعدين بنوصل بقى للقمة ربنا يسوع له غرض أريد أن يكون الجميع ها واحدا أتاري ربنا بيعصرك لأن أنت مش حاسس بأخوك في واحد اتجرب يقدر ما يحسش بالناس لا يمكن خلاص عدت عليه بدل دخل في التجارب فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين هتتحد بالناس من خلال تجربتك هتحس بالفقير هتحس بالمريض هتحس بالمح... بالوحيد بالموحود يعني هتحس بال... بالمسن هتحس بالعاجز هتحس ليه لأنك اتجربت هتتحد بألامهم من خلال ألامك وده هدف أسمى للحياة على الأرض أريد أن يكون الكل واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد أريد أن يكون واحدا فينا أنت هتدخل في المسيح وهتدخل في الناس كلها هتلزق فيهم من خلال الآلام وعشان كده أقوى خدام هم المجربين وأعظم معزي في التاريخ هو المسيح له المجد المصلوب انت النهارده لما يجي حد يطبطب عليك في همك تقول له ما انت مش حاسس بيا بس ما تقدرش تقولها لربنا ليه تقول له يا رب بس ما انت اصلك سبت الفقر انا اتولدت في مزود يعني حد زيه في الفقر طب يا رب انت ما دقتش الوجع لا ده انا اتصلبت اتسرحت على الصليب طب انت اصلك ما دقتش الظلم ده انا اتظلمت اكتر من حد طب الخيانة يا رب صعبة جدا أنا كل الناس خانتني خلاص المتألم يسكت ليه لما يطبطب عليه ربنا يسوع يبوس إيده على طول يقول له ما فيش معزي زيك الكتاب يقول أنا هو معزيكم وعشان يعزي كان لازم يجي من السماء عشان لما يطبطب نبوس ايده ونقول له ما فيش غيرك يقدر يلمس الجراحات دي لانك مجروح اكتر مننا كلنا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا إن كان عضو يتألم جميع الأعضاء تتألم معه فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ومن جهة صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا يعني أي حد متألم أنت قريبه أنت أخوه أنت حاسس بيه لأنك عديت حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله كان بيقول لهم أنا اتمريت على ظروف صعبة قوي بس فهمت ربنا عداني على الكلام ده عشان أي حد يعدي عليه أسنده عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم وأنت بتتوجع مش أول واحد يحصل له كده ها افتكر القاعدة دي في غيرك كتير عدوا على الألم ده بس أنت ما كنتش حاسس بيهم ودي غلطي ستة يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح يبقى الألم هو المجال اللي يخليك تعمل خير وتمارس الحب الحقيقي قبل كده ما كانش الحب عملي كان كلام إنما مع الآلام الحب يترجم إلى خبرة حقيقية تشيل مع الناس أوجاعها لو الدنيا دي ما فيهاش أوجاع ما معنى الحب ما معنى الرحمة ملهاش معنى ما معنى الخير كل المعاني اللي هتدخلنا السنة دي ملهاش وجود لو ما كانش في ألم ده الألم هو اللي هيخلي ملايين من البشر توصل للسماء هو اللي هيخلي في قيمة للكأس الماء البارد اللي لن يضيع أجره في متى 25 سكة السماء القصيرة قوي بقى اللي عرضها المسيح دي طلعت كلها ايه كلها آلام تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم جعت أطعمتموني عطست سقيتموني غريبا أويتموني عريانا كسوتموني مريضا محبوسا فأتيتم إلي وأخيرا الميسنج بازل بقى الحتة الضايعة المفقودة مهما اجتهدنا وحاولنا نكتشف ليه هتفضل بصراحة في حتة متروكة ربنا يحطها بإيده في السماء ويكمل الصورة الناقصة يمكن تفهم حاجات كتير قوي من آلامك أو آلام اللي حواليك في الدنيا بس مش هتفهم كل حاجة لأن في حتة ربنا هيحطها في السماء الحتة الناقصة دي في البازل دي عاوزة بقى إيمان إن في حتة ناقصة بس في إيده هو في سر ورا بعض الآلام هتعرفه بس مش دلوقتي عشان كده في رمي 11 يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء كما علت السماوات عن الأرض على طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد ساعات الواحد لما يشوف شهداء بقى ناس اتمررت في الدنيا تصوروا معايا انت واقف تتفرج على ناس بتتنشر بتترجم ظلم ظلم قسوة جبروت إرهاب فينك يا رب ساكت ليه وبعدين دي خلصت فرصتهم دول ماتوا دول اتذبحوا استنى بس ما خلصتش هي خلصت هنا بس القصة ما خلصتش ليه ما خلصتش لما تروح السماء هتلاقي بقيتها فيقول بولس في عبرانيين 11 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتزين مكروبين مذلين دي كلها آلام في هذه جميعها كيف يعظم انتصارنا وهي خلصت في الألم فيقول وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لكن دول في السماء بقى شكلهم إيه منورين ككواكب إلى ظهر الدهر فيبقى القصة لسه ميسنج انت شفت الحقيقة الناقصة في أوجاع تخلص ونهايتها ظلم برضه فتبقى متغاظ لا استنى دي حلها مش هنا حلها هناك لكن هتفضل القاعدة الجميلة لكن في هذه جميعها ايه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد